بسم الله الرحمن الرحيم قال الرب هذا المثل لكي يشجعنا على الصلاة كل حين وبدون ملل يصلى كل حين ولا يمل الصلاة هي معتمد المسيحيين بل إن أردت الصلاة هي حياة الإنسان المسيحي حياته إذا كف عن الصلاة يموت لأن الصلاة هي زي التنفس بالنسبة للإنسان المسيحي استنشق الروح حس بوجوده مع الله حس بحياته في المسيح كنيسة في كل الأجيال ملهاش سلاح غير الصلاة أباء القديسين كلهم وبلا استثناء كانوا رجال صلاة زي ما يكونوا ملكوا مفتاح السماء لما ملكوا مفتاح الصلاة يعرف يصلي طبعا التاريخ المقدس مليان بأمثلة عجيبة يقول لك كان إلي إنسان تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر وصلى أيضا فأعطت السماء مطر يعني صلاة مقتدرة وقال طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها فالصلاة بالنسبة للإنسان المسيحي هي قدرته ما عندوش قدرة تانية وهي قوته ما عندوش قوة تانية وهي سلاحه ما عندوش سلاح تاني سواء في في أمور الحياة العادية أو من جهة خلاص نفسه والحياة الأبدية مفيش سكة غير الصلاة عشان كده بقول لك المسيح المجد قال المثل ده عشان يشجعنا على الصلاة كل حين وزي ما قلت لك في الكنيسة في لما تدرس التاريخ المقدس بتاع الكنيسة ولا بتاع الأباء في ولا الأنبياء كانوا كلهم رجال صلاة صلوا كل حين ويصلوا صلاة مقتدرة قوية جدا بالصلاة نقلوا الجبال امال هينقلوها بإيه وأخرجوا شياطين وأقاموا موتى صنعوا آيات وعجائب طبعا يعني أبدا ما هياش الصلاة تكرار الكلام يعني الأرملة دي راحت تقول له وتروح للقاضي وتقول وتروح وتروح وتروح باللجاجة شديدة أو المسيح قال مش بكتر الكلام ده بالروح ليه لأن الأمم والوثنيين قال ما توقفتم للصلاة فلا تكسروا الكلام مثل الوثنيين لأنهم يظنون أنهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم لا مش بالكلام احنا مش بنعد على ربنا كلام ولكن بالروح في البستان واحد من الشباب قابل راجل من الشيوخ الكبار قال له كيف حالك يا أبي قال له بئس الحال يا ابني قال له ازاي قال له حتى لما أصلي بكذب بقول لربنا صارت لي دموعي خبزي نهار والليل أعوم كل الليل بدموع سريري ولا لي دموع وبقول كده فقال لي حتى بقول يعني يعني وبصلي صلاة سطحية وأقول في المزمور من الأعماق صرخت إليك يا رب يبقى كأن صلاتي كذب مش بنعد على ربنا كلام في الصلاة لكن روح آه قال من التصق بالرب فهو روح واحد يعني الصلاة التصاق بالله لما تقول لي طيب يعني يعني أنا طلباتي إيه من عند عند ربنا وأصلي أقول إيه؟ جيت الحقيقة من ناحية الطلبات هو أعطانا أكثر مما نسأل أو نفهم المسيح أعطانا كتير أوي أوي أوي ولكن من جهة نفسنا ومصيرنا إليه بسبب خطايانا والتهاون والكسل والإهمال والعيشة اللي في العالم وكثرة الخطايا اللي وقعنا فيها وقلة الدراية بتاعتنا احنا محتاجين للصلاة كتير لأن الديون تراكمت علينا جدا جدا فلما تقول لي احتياجي للصلاة ايه اقول لك احتياجي للصلاة احتياج شديد جدا اذا ادركت الحال اللي انا عليه هو ممكن واحد مالي في العالم الليل والنهار وبعدين لا يقف يصلي يكروت كلمتين يقول وينام ليه لانه مش عارف هو في انهي حاله وصل لغايه فين مش عارف زي انسان عمال يستدين يستدين يستدين وما بيكشفش بيشوفش حساب عليه ايه بس عمال يسحب يسحب يسحب يسحب ولكن هو مش مش دريان البالانس بتاعه قد ايه يمكن لو يشوفه يتخض يقول لك ايه انا عليا 2 مليون مش ممكن قد كده وصلت الحسابات مش دريان لانه لو دري تتغير الحال انا عمالين ايه تراكم الخطايا اول واحد عمال يعمل وخطايا بقت عاديه الكذب بيخلص بيه الامور وهو اسمه معايش وخلاص بيكذب يكذب يكذب لكن ايه يعني ماشيه بقى بقت الحكايه ما بيميزش انه كذب ولا لا وكل ما يكذب كل ما الحساب يزيد ولا لسانه عمال على بطال ولا كلام فيه ولا دينونة ولا نظرات بطالة ولا أفكار وحشة ولا كتير كتير وعمال يستدين يستدين يستدين هو مش دريان لأن لو الواحد فينا عرف قد إيه المديونيات اللي علينا الله يصرخ النهار والليل يقول له اعمل معروف شيل عني لأني الحمل تقل جدا وأنا غفلان مش دريان هنا تبتدي الصلاة تاخد معناها الحقيقي لأن الإنسان يعني مزنوق زنقة محصور من كثرة الخطايا وطالب خلاص نفسه فلما يقف يصلي يصلي ايه يعني يعني مثلا انت دلوقتي واحد اكتشف ان عليه ديون كتيره ابتدي بي بي بيشتغل بكل فكر منجمع وهو تعبان ومتضايق ونفسه يخلص بكل طريقه تلاقيه ما ينامش الليل ليه ما الديون كده لما الواحد يعرف حقيقة وضعه في الروح عشان كده بقول لك احنا مش دارينين لما ربنا يكشف قدامي قد ايه انا مديون وقد ايه عليا ابتدي اصلي صلاة الاستغاثة صلاة الصراخ من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صلاتي واحد يعني مش بيأدي واجب ولكن طالب الخلاص طالب ان ربنا يرفع عنه هذه الديون الصعبه قال المسيح في المثل ان قال ان ربنا يتمهل على مختارين صارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم فهو لا قايل لي صلي قال لي صلي كتير وصلي كل حين وصلي بدون ملل ما تزهقش الملل يعني الزهق من الحاجات اللي بتحارب الصلاة ان الواحد يمل قال لك انا واقف اصلي مش حاسس كده يعني حاسس ان صلاتي لا مودية ولا جايبة صليت كتير من اجل امر واتنين وما خدتش صلي ليه دي قالها المسيح قال ما تملش ليه لان الشيطان بيزرع فينا الملل عشان نكف عن الصلاه خلي الواحد يزهق عشان يبطل ليه لانه عارف ان احنا اذا اذا الواحد ابتدى يلاجج في الصلاه ويلح على الله و- وقلبه يبقى حار ويطلب يطلب يطلب يطلب هياخد الشيطان عارف كده كويس قوي وعارف ان احنا اذا خدنا يبقى نقدر ندوسه فعشان كده بكل طريقه بيحارب الصلاه بج- بكل طريقه يحارب الانسان انه انه ي- يزهقه يخليه يسرح يخليه ما يحسش انه هو صلى يخليه مش مستفيد ي- يحسسه ان صلاته مش جايبه ولا مؤديه حروب كثيره جدا ضد الصلاه لكن وصية المسيح أغلى قال صلوا كل حين ولا تملوا صلي دايما وما تملش من الحاجات ال- ال- الحروب الوحشة جدا ضد الصلاة ال- إن الواحد يبقى الصلاة عنده يتعود عليها ويبقى زي الروتين يبقى بيعمل عمل اوتوماتيكي بجسمه بلسانه يقول يقول يقول يقول وقلبه بارد ما بيتحركش الآباء القديسين كانوا واعيين جدا لما كانوا يصلوا الصلوات حتى الصلوات المحفوظة لكن كانوا يصلوها دايما بوعي شديد جدا عشان ما يدخلش الروتين ويبقى الواحد بيعمل عمل اوتوماتيكي من غير ما يدري يعني ابونا مخيل ابراهيم كان يصلي يرشم الصليب بتؤدة شديدة ببطء شديد يقول بسم الآب والابن والروح القدس حاجة كده كده يرشم الصليب كده يصلي أبانا الذي ياخد عشر دقايق في أبانا الذي ليه؟ لأن ما- مفيش روتين لأن ال ال الروتين عدو الصلاة هو يقصد كل حرف بينطقه أمام الله طبعا يقصده بكل قلبه وبكل فكره كل فكره مركز وهو بيكلم ربنا آخر الإنجيل قال أفلا ينصف الله مختاريه ولاده حبايبه القريبين منه وهم يصرخون إليه النهار والليل نعم أقول لكم أنه ينصفهم سريعا ولكن إذا جاء ابن الإنسان قال لعله يجد الإيمان على الأرض هل لما يجي المسيح هيلاقي الإيمان ده اللي هو الثقة في الصلاة إن الواحد لما يصلي ياخد طلبته من الله هل الإيمان ده هيفضل؟ احنا بقينا نعتمد على اي حاجة ونحل مشاكلنا بجميع الوسائل واخر حاجة الصلاة يعني يعني لو رحت لأحد من الآباء وبتاع وعرضت عليه مشكلتي وقال لي صلي أقول إيه إيه؟ خلاص يبقى يبقى معناه كأنه إيه قفل الباب في وشي ومرات كتيرة يقول إيه يقول يا أبونا أنا عاوز حل عملي كأن الصلاة دي يعني كأنها لا شيء كأنها كلمة يعني بيمشوا بيها الأمور مرات كتيرة لما نعرض الأمور ونقول طب نصلي يقول لك طب نصلي ونعمل ايه تاني جنب الصلاة يعني خلاص قلت نصلي يعني هي حاجة هنعملها بس احنا عاوزين ايه يعني عاوزين حل عملي عاوزين حاجة ملموسة كأن الصلاة دي حاجة وهمية الواقع ان ان اذا كان انسان يتكل على الله من كل قلبه لا يحتاج الى جانب الصلاه شيء صدقني مش محتاج حاجه ابدا تاني وخبره الاباء القديسين كانت ايمانهم الشديد في عمل الصلاه طبعا ما لغوش الواقع ولكن تفوقوا عليه لما صلوا التلاميذ يقول لك تزعزع المكان ما صلوا من أجل بطرس الرسول وهو نايم في السجن مربوط بسلاسل كانت تصير من الكنيسة صلاة بلجاجة من أجله ها ملاك الله جه في السجن وهز الأساسات سقط السلسلة من ايده وقال له قوم تمنطق البس حذائك خرجوا من باب لباب وخرجوا للباب البراني وانفتحت ابواب السجن طبعا امال ايه ابن الانسان متى جاء لعله يجد هذا الايمان ان انسان يثق في الصلاه كل الثقه بكل الايمان حكيت لك الحكايه مره كان يعني كان عندنا مشكله في الكنيسه في ماريجيرج سبورتنج وقلنا كان البابا كرولوس موجود في اسكندريه فقلنا ايه ابونا في كامل قال نروح نقول لسيدنا الموضوع ده كان واحد من اعضاء اللجنه راجل طيب بتاع كبير وقلبه طيب خالص قال انا في البطرك اعمل لنا ايه ما نروح هيقول صلوا ما يعني فايه بقى ال... بعدين ابونا قال له معلش احنا ناخد بركته برضه ده ابونا ولازم نساله ولازم بتاع رحنا وابونا عرض على على البابا ال... قال له عندنا الموضوع الفلاني كذا كذا كذا كذا بعد ما ابونا خلص قال يا ابني صلوا قال له حبيبي صلوا وبص للراجل ده وقال له ايه ولا ايه رايك قال له يا ابني وفي حاجة هتتعمل من غير الصلاة انت تفتكر ان الصلاة دي حاجة قليلة مش بالصلاة نقلوا الجبال واخرجوا شياطين واقاموا موتى وشافوا امراض فقال له اخطيت يا سيدنا لا قال له ما جرش معلش هقول لهم صلي يا ابني هقول لهم ايه لانه وثق ان بالصلاة وبالانسكاب امام الله صنع اللي لا يمكن تعمله ذراع بشرية دي حياته ثقته المواضيع اللي كانت كبيرة أو الشديدة جدا اللي, اللي قابلته في حياته ما كانش عنده حاجة يحل بيها برضو ال ال ال الواقع ال ال العمل اللي الواحد لازم يستفيد بيه ويتعلمه ان الصلاة مدرسة الاتضاع لما الواحد يسكب نفسه أمام الله كفقير لا أكتر كأرملة امال ليه المسيح قال المثل ده بقى أرملة فقيرة يبقى حالتها إيه ولا حاجة إيه الوسيلة اللي حالتها الدموع وبس راحت تتمسك ما غلبان الصلاة مدرسة الاتضاع ينسكب الإنسان أمام الله كفقير بل كأرملة مسكينة وتقول له انصفني مش لأني صاحب حق لا أنا وقفش قدام ربنا أقول له لأني صاحب حق وبطالب بحقي لا لا لا أنا بقول له لأني مسكين وفقير اللهم التفت إلى معونتي يا رب اسرع وأعني أنا مسكين وفقير اللهم أعني أنت معيني فلا تبطئ فلما يتراءى فينا الإنسان أمام الله كمسكين وضعيف وباكي وفاقد القوة وطالب رحمة ياخد لكن إذا فضل الواحد فينا معتد بذاته معتد بعلمه ومعرفته وأنه يفهم وأنه, وأنه يقدر طب ياخد من ربنا إيه كان كده قال المثل ده المسيح واحد ست مسكينة مظلومة أرملة ما حلتهاش ملهاش حيلة فلما تقف وتطلب تاخد شوف المزمور بتاع ال ال الإنجيل استمع صلاتي وتضرعي وانصت إلى دموعي ولا تسكت عني بالروح دي كانوا القديسين بيصلوا بروح التضرعات والتذلل أمام الله وانتفع عنهم الكبرياء زي ما قلت لك الصلاة معلمة الاتضاع وفي المزمور يقول من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص على نيتك التنهد ده يعني يعني دي صلاة آه تصعد أمام الله تنهد يعني مجرد إنسان بيتنهد طالب الله ربنا بيسمعها طبعا بيسمعها من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية عشان كده وإحنا في الأيام المقدسة ديت يعني ضع ثقتك في عمل الصلاة ادخل مخدعك اسكب نفسك اطلب مراحم الله برضو من الحاجات المؤسفة جدا ان احنا فاكرين ان الصلاة طلبات يصلي الواحد اذا اتزنق في زنقة ودخل في الظرف في بايخ او او قاموا عليه ناس او اتلخبطت مع الدنيا او في امتحان او مرض او ضيقة او حاجة مش مواتية يصلي يزود الصلاة ونسينا ان الواحد يصلي بالدرجة الاولى من اجل خلاص نفسه لألا يتوه في العالم لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه عشان كده قال لي يصلى كل حين ولا يمل صلى بنفس روح الأرملة دي وروحه للمسيح طبعا ما هوش قاضي ظالم ده إله الحب كله يروحوا له ويصرخوا له الليل والنهار بقلب ملتهب وطلبة لا تكف أسأل نفسي أنا باجي القداس جايب بالروح دي وانا واقف في القداس بصلي وارد المردات بقول كده بذات الروح دي ولا لما بصلي المزامير بتاعتي ولا لما بقف اصلي حتى ابانا الذي هل بصلي بذات الروح هل تدخل طلبتي الى القدير بذات الاتضاع بتاع الارمله عشان كده بقول لك الواحد يراجع نفسه كيف نصلي بأي روح نصلي إذا كان الحكاية مجرد كلام من الشفايف أو ألفاظ أو عبارات بتتقال أو حاجات محفوظة لكن آمن أن الصلاة مقتدرة جدا جدا جدا بل إن الآباء القديسين لما تعمقوا في حياة الصلاة وظلوا يصلوا بلا انقطاع وبلا سكوت بقت حياتهم صلاة يقول لك أما أنا فالصلاة حياته كلها الحياة كلها بقت صلاة عشان كده كانت كل كلمة تخرج من بقهم لها معنى وليها قوة لأن حياتهم يعني يعني السماء بقت بالنسبة لهم قريبة قوي وعشرة المسيح بقيت مش حاجة الواحد يفكرك بيها بقيت حياة لما صلوا قدسوا ال ال الأماكن اللي بيسكنوا فيها بيت مقدسة طبعا ما البيوت إيه اللي عاشوا فيها مقدسة جدا والهدوم اللي لبسوها لا طب مش يعني يعني دلوقتي يقول لك ايه دي حته من هدوم انبا ابراهام هي هدوم انبا ابراهام دي مش مش آه، قماش عادي بس ده انبا ابراهام كان لابسها فبقيت حتى الهدوم اللي بيلبسوها مقدسه الاماكن اللي عاشوا فيها قدسوها الصلاه يقدس كل شيء اكل شرب آه، مقتنيات بيوت اي حاجة اي حاجة يلمسها واحد من القديسين تتقدس طبعا لان مكتوب كل شيء يتقدس بكلمة الله والصلاة كل شيء يتقدس ليه لان المسيح الانسان المسيح انسان مقدس يقدس كل شيء تمتد ليه ايده كل حاجة حط ايده عليها تتقدس تصور هي ده حياة المسيحيين يقدس كل شيء بالصلاة لأنه لا يكف عن الصلاة وكل ما يسأله من الآب يأخذه ده كلام المسيح وعد المسيح كل ما تطلبونه من الآب مؤمنين باسمي تنالونه اسأله تعطوا هو عاوز يدي اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم ربنا المجد دائما